بسم الله الرحمن الرحيم موقع الرباني ده آخر كلام في هذا الموضوع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم يقدم آخر كلام آخر كلام آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله إخوتي في الله أنا أحبكم في الله ولعلها أكثر كلمة مكررة سمعتموها مني تستطيع أن تقول بعد قرابة المئتين حلقة مئتي حلقة من فضفضة سمعت مني كلمة أنا بحبك في الله قد إيه سمعت مني كلمة أنا أحب كل المسلمين في الله قد إيه سمعت مني أن أدعو الناس في آخر الحلقة دائما عايزين الليلة دي ما تنامش غير أما تدخل السرور على مسلم قد إيه أنا قلت كده معذرة يعني ده آخر كلام اكتب يا ابني آخر كلام ده آخر كلام في هذا الموضوع وإن شاء الله بإذن الله تعالى بعون الله بتيسير الله بمشيئة الله لن أعود للكلام في هذا الموضوع تاني أبدا قصة مقطع الفيديو الذي ظهر سأعلق على آه واحد اثنين ثلاثة أربع نقاط الآن وبسرعة الأولى قلتها في بداية خطبة اليوم وأنا بشكر الإخوة والناس والمسلمين والشباب الطيبين ال ال الذين آه اسعدوني بهذه الرسائل وهذا الحضور في في خطبه الجمعه اليوم وقلتها في بدايه خطبه الجمعه واسمحوا لي اقولها دلوقتي تاني احتمال اكون كده وانا قاعد على الكرسي وفضفضه ويوم ويوم الجمعه وفي قناه الناس يعني ايه بيبقى الجو آه، بالنسبه لي آه، في اريحيه شويه اكتر عايز اقول ان اشد ما المني في هذا الموضوع جميعا في هذا الموضوع كله من اوله لاخره اشد ما المني ان يخوف الناس ان اكون انا الناس تخاف مني او تخاف من الدين بسببي مش انا مش انا خالص انا ما حدش خاف مني ابدا ابدا ابدا ابدا يعني اطمن تماما ان انا ابعد الناس عن ان اوذي نمله وبفضل الله عز وجل حياتي كلها انا قضيت حياتي كلها من اولها لاخرها وانا عندي هدف من اهدافي من اهداف حياتي ادخال السرور على الناس هذا الهدف احيانا كان يغير مجرى حياتي يعني انا ساذكر لكم مثالا بسيطا إيه، سريعا ان في مره قدر ان انا آه، بوصل آه، صدقه لبيت من بيوت الفقراء وكنت بشتري لنفسي ولا لبيتي تفاح فقلت طب اخد للفقراء دول 2 كيلو تفاح فلما دخلت التفاح على الست والله العظيم ربي شهيد والله هو وحده يعلم السر واخفى هو يعلم ذلك بالضبط اللي حصل كده ان فوجئت ان الست كاد آه، يعني اللي انا شفته كان هيجي لها انهيار عصبي تفاح تفاح تف... هذه الفرحة أسرتني خلتني أت... أتبنى دعوة إن الفقراء ليه ما ادهمش تفاح وديهم لعب أطفال وديهم شوكولاتة وديهم آه، آه، آه، واخد لهم تورته واخد لهم آه، آه، آه، جيلاتي آه، تورته جيلاتي و- وبقى هذا منهج عن اقصد ان هذا الهدف مثل في حياتي معلم فالخوف كل او الالم كله اللي اعتصر قلبي ان الناس تحس ان انا آه، هاذيهم او الناس والكلام ده زي ما بقول كده نتيجه التعامل الاعلامي مع هذا الحدث عشان كده النقطه الثانيه نمره اتنين انا عايز اقول بقى مش تخافوا ما تخافوش مني خالص ولا من منهجي ان منهجنا في قول النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اياك ان تمل من الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم منهجنا يقول وما كنت لاثير شرا على الناس لا احب ان اثير على الناس شرا ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فده انا ده منهجنا ده معلمنا ده طريقنا لا نثير على الناس شرا عشان كده بقول ان التعامل مع ال- مع هذه الجمله وهم اللي اثاروا بقى بيها شرا لو كانت في حدود ال 50 60 40 30 20 واحد اللي قاعدين قدامه في المسجد خلصت الموضوع وانتهينا لكن اثارتها بهذه الطريقه على كل القنوات وعلى كل الجرائد وبكل الوسائل وكل التعليقات وكل المناقشات وكل التحليلات النقطة الثانية بقى أنا مسامح أنا مسامح هذا صدري أشهدك يا رب والله شهيد بيني وبينكم إن أنا مسامح الكل اللي آذاني واللي خذ أخطأ فيا واللي اتكلم عني بصح وبغلط كله يلا وإن كنت أحوج الناس إلى حسنة من حسناتك كنت سأنالها نتيجة أنك اغتبتني وآذيتني إلا أني هتصدق عليك بهذه الحسنة حاجة كمان مهمة جدا أنا بشكر كل الناس اللي اتصلوا وواسوا وعرضوا حقيقة يعني مش عارف اقول ايه بس اتصلت بيا شخصيات كريمه محترمه آه، راقيه آه، على اعلى المستويات آه، لتثبيت وانا بشكرهم وما كنت يعني ايه اقول ايه م- مش م- م- يعني انا ما كنتش انتظر ان مثل هؤلاء الناس الاكارم والاكابر و آه، آه، يعني آه، ان يتصلوا بي وأن يبحثوا عني وأن يجتهدوا في الوصول إلي جزاهم الله خير جزاهم الله خير يعني لو أنا عايز أقول أسماء بس مفيش داعي خالص بشكر برضو كل القنوات والجرائد اللي اجتهدت انها تحاول ان انا اتكلم انا رفضت تماما يا ناس انا محمد ابن حسين ال يعقوب شغلتي داعيه الى الله مهمتي تعريف الناس الخير توصيلهم الى الله بس ليس اكثر خطبه ودرس انا ماليش اكتر من كده اللي حاولوا انهم يصنعوا مني اكتر من كده ما ينفعش ما ينفعش اكون اكتر من كده من مجرد داعيه يدعو الى الله ادعو الى الله على بصيره وانا رجل من المسلمين عايز اقول معلش تاني في مساله ال ال ال الامان ان بقول للنصارى بقول للصحفيين بقول للعلمانيين بقول ل... لكل الناس آه لا تخاف اطمئنوا تماما لن يظلم من منهجنا احد لن يظلم احد ولن يؤذى احد لان منهجنا يدعو الى التسامح والى زي ما قلت كده في الاربع اللي اعتبروها تراجع واللي اعتبروها اعتذار كل واحد يعتبرها زي ما هو عايز مفيش مشكله خالص لكن قلت ان احنا في الدعوه في حدود الدعوه بنقول ان الساحه تسعنا وتسع غيرنا فما بالك بقى في البلد تسعنا وتسع غيرنا الناس اللي حملوا كلامي اكثر مما يحتمل وقالوا ان انا بقول اللي, اللي قال لا كده انا ما قلتش كده والكلام موجود يعني ايه النت دلوقتي إيه او وجود الكلام محتفظ به على النت يرد اي اي يعني افتئات على النص النص موجود إيه ان انا قلت احنا مش زعلانين من اللي قالوا لا وانا بقول ان كل اللي قالوا لا ما قالوش لا لا للدين يبقوا اخواننا واحبابنا اللي ما قالوش لا للدين اللي قال لا للدستور اللي قال لا للتعديلات اللي قال لا لان دي فكر ده فكره ووجهه نظره انا احترمه واقدره وهو عندي في مقامه بس فننتهي من هذه القضيه في النهايه معلش انا مضطر بس في النهايه لان سيدنا يوسف اضطر يقول اني حفيظ عليم فانا مضطر بس اقول للناس اللي قالوا انت كنت فين ايام النظام السابق 30 سنه اللي فاتوا انت كنت فين انا كنت فين في كل نجع وقريه ومركز ومحافظه من محافظات مصر كنت هتلاقيني انت بقى اللي كنت فين هو ده الموضوع أه بقول ان الفراغ سبب ان الناس اهتمت اكثر من بالموضوع بقول ان ناس قد يكون بعض الناس عايز يعمل فرقعه اعلاميه عايز يزود توزيع الجريده عايز فزودوا الكلام شويه فدعوتي ونصيحتي لكل الناس لكل الناس احبابي ومن وافقوني واخواني ومن نصحوني و يعني كل الناس كلهم من تكلموا بحق او بغير حق نصيحه تعالوا نقلب الصفحه ومن اول السطر وتعالوا نبني مصر خلاص نقفل باب الكلام نطوي صفحه الماضي وتعالوا نبدا النهارده نشوف قدامنا مرحله خطيره من مراحل بناء المستقبل ننظر اليها نظره جديه وكل انسان على قدره على قدر ما يستطيع مسؤول مسؤوليه مباشره امام الله سبحانه وتعالى عن بناء هذه الامه في هذه اللحظات الفاصله كل واحد انا مس عندي مسؤوليه خاصه ابني بيها وانت وانت وانت كل واحد له دوره دوره الحقيقي في بناء هذه الامه بناء حقيقيا ليكون مستقبل افضل لنا ولانفسنا ولاولادنا آه هيا بنا نبني بلدنا لنعيش فيها حياه سعيده ليكون الكل سعداء بقول للناس اللي بيحاولوا يعملوا فرقعات وخلاص relax relax relax اهدوا و وانا وانا برضه عايز انبه في النهايه ان دي طريقتي في الدعوه اللي الناس تعرفها عني والناس قبلتها مني الناس اللي ما سمعوناش قبل كده وفوجئوا وما سمعوش بس في حياتنا الا الكليب ده هم ما يعرفوش لو عرفوا طبيعتنا في الدعوه وطبيعتنا في الكلام ما كانوش حملوا الكلام اكثر مما يحتمل ثم مع فاصل قصير قبل ما ما, ما, ما ناخد الفاصل عايز اقول كلمه واحده سريعه جدا يعني اخر كلام يبدو ان انا اللي هروح كندا